إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد فيعني عذرا إخواني وأخواتي في الله يعني يعني ظروف المرض او الظروف العارضه متكرره اللي بتخلي الواحد ما يعني ايه يعني في احيان كتيره للاسف الشديد بيغيب عن الدرس فانا بعتذر لاخواننا يعني وباذن الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا الاستقامه على طريقه حتى نلقاه آه، بمناسبه المرض يعني تخيلوا يا اخواني في الله آه، هو بدايه بس انا عايز اخواننا يتقربوا كده يعني يعني نتقارب مع بعض كده باذن الله عشان نبقى كده ايه يعني يعني لما تتمثل اجساد باذن الله سبحانه وتعالى تختلف القلوب. إيه يعني تخيلوا لو دكتور راح يكشف على مريض فالمريض تعبان جدا فالدكتور بعد ما كشف عليه كشف دقيق جدا فطلع ورقه وكتب الروشته واداها للعيان وقال له معلش يعني انا لو انت ما خدتش الروشته دي انت ممكن تموت وممكن تتالم الام شديده جدا فانت لازم تاخد الروشته معلش الروشته فيها دواء مر شويه او الروشته فيها دواء في شكل حقن معلش انا يعني يعني يعني كتبت لك الدواء ده لان هو ده اللي فيه الشفاء بتاعك تخيلوا المريض تالم وقال انا مش هقدر اخد دواء مر انا مش هقدر اخد دواء فيه حقن انا ما اقدرش اتحمل هذا الالم ما اقدرش اتحمل هذا المرار فيالا المفاجاه ان الطبيب من الحنان اللي في قلبه على المريض يطلع دفتر شيكات ويكتب شيك بمليون جنيه ويديه للمريض ويقول له لو انت خدت الروشته دي اللي ملكش علاج غيرها اصلا انا هديك الشيك ابو مليون جنيه ده اهو يعني تخيلوا الحركه دي يا اخوانا دي حركه مش ممكن تحصل من دكتور ابدا ولكن الله عاملك بما هو احن من هذا الله عاملك بما هو ارحم من هذا الله عاملك بما هو الطف من هذا لما قرات احاديث ثواب المريض ثواب المريض يعني لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ان اهل العافية يوم القيامة حينما يروا اهل المرض لما يشوفوا اهل البلاء يت... لما يشوفوا بقى كرامتهم وثوابهم ورفعتهم يتمنوا لو ان كانوا قرضوا بالمقاريض في الدنيا قلت سبحان الله ان الله اذا احب عبدا ابتلاه حديث صحيح يعني المرض ده كانه رساله حب من الله سبحانه وتعالى يعني ايه يا اخواني يعني اللي مرض ده ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه ده عشان ذنوب تكفر او درجات ترفع او امراض قلوب تطهر يقينا في خير يقينا ده دواء لمشكله عند الراجل ده يا مشكله في الدنيا يا مشكله في الاخره يقينا في خير يا جماعه يبقى ده عامل زي دواء الروشته بالظبط ولكن شوفوا رحمه ربنا ان المرض ده دواء للمريض ده هو في اخرته او في دنيته او في امراض قلبه او في صدور صحيفته ومع هذا خد كمان الوف مؤلفه واضعاف مضاعفه من الحسنات لو انت صبرت ازاي ربنا سبحانه وتعالى عاملنا الواحد لما بيتدبر ربنا عاملنا ازاي ربنا عامل المريض والمبتلى ازاي رغم ان الابتلاء ده اصلا وفي ذلكم بلاء من ربكم من ربكم اللي بيربيكم من ربكم اللي بينعم عليكم اوعى تنسى ان البلاء اللي في حياتك ده من ربك احن حد عليك في الوجود وارحم حد بيك في الوجود سبحانه وتعالى اوعى تنسى وفي ذلكم بلاء من ربكم اوعى تنسى ان ده خير ليك ومع ذلك شوفوا ربنا اعظم ثواب الصابرين قد ايه ازاي ربنا عامل العاصي لو بعد 125 الف نبي ورسول وبعد الاف الايات القرانيه والاف الاحاديث النبويه المتوقع يا اخوانا اللي كان يعصي ربنا كان يتنسف اللي كان يعصي ربنا كان ينزل نيزك من السماء ولا شهاب يحرقه ولكن سيئه واحده بس يا نهار ابيض ده اللي بيكسر اشاره مرور بياخد كام سيئه واحده كان متوقع بعد كل ده ان اللي يعمل حسنه ما ياخدش اي حاجه هو انت لو مشيت في المشايه هنا اهوت في الاتجاه السليم بيدوك المرور بيدوك فلوس انت ماشي سليم انت لو كسرت هتتعاقب انما هو كل واحد مشي سليم بياخد كمان فلوس تخيل بقى المتوقع ان الحسنه ما كانتش يبقى عليها حسنات ده الحسنه بعشر امثالها واللي يذنب ربنا يامر ملك السيئات ما يكتبهاش ست ساعات ليه لعله يرجع ولو كتبها وتاب ربنا يمحوها ولو ما تابش ولا استغفر وعمل حسنة واحدة تمحو عشر سيئات من نوعها ولو ما تابش واصر وصدر في غيه ربنا يبسط يده بالليل ليتوب من معاصي النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب من معاصي الليل ولو بعد سنين وسنين قال يا رب رجع لك يا رب واراد التوبه ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه ويبدل سيئاته حسنات ايه يا اخوانا اذا كانت هذه معامله الله للعاصي فما بالك بمعامله الله للطائع انه كان بي حفيا فما بالك بمعامله الله للطائع يعني عايز اقول لك ليه اللي حبوا ربنا حبوه كل الحب ده ليه اللي ايقنوا بربنا ايقنوا بيه كل اليقين ده ليه اللي اقبلوا على الله اقبلوا عليه كل الاقبال ده ليه اللي عاشوا عشان ربنا عاشوا عشانه مضحين بكل اللي ضحوا بيه ده يا اخوانا من هو الله ما يعني جلال الله سبحانه وتعالى قضيه خطيره جدا هنعيش الليله باذن الله سبحانه وتعالى لاننا بنقترب من رمضان هنبدا نعيش مع ايات كتاب الله زي ما قلنا في الملف بتاع الاسبوع اللي قبل اللي فات بقى هنبدا نعيش مع ايات من كتاب ربنا الليله هنعيش مع ايه واحده بس ايه واحده في سوره الاعراف يعني بنقراها كثيرا ولكن مين فينا الايه دي بتطرق قلبه كل ايه من ايات القران موضوع كبير جدا 6236 فرصه للوصول الى الله كل ايه فرصه قال تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم ادعوا ربكم قال لا يعني ادعوا ربكم ان ربكم انتوا مش عارفين مين ربكم يا اللي منصرفين عنه يا اللي مستغنيين عنه حد يبقى له رب بالعظمه دي وينصرف عنه انتوا بتنسوا ايه عشان ايه فلما ربنا علم علمنا من هو الله مين هو ربنا قال لنا بعدها ادعوا ربكم اللي يعرف انه له رب بالعظمه دي بالكرم ده بالغنى ده بالرحمة دي لازم هيوصل لنتيجة ادعوا ربكم انت يائس ليه انت محبط ليه انت حزين ليه انت قلقان ليه يا اخوانا ده الواحد بيبقى في كرب وهم وغم ويقعد كده ربع ساعة يستغفر ربنا سبحانه وتعالى ويرفع ايده ويتوسل لربنا فاذا بكل شيء بينقلب عشان كده يعني في اللغة قال لك من وهما بيشرحوا لفظ الرب يعني ايه الرب قال لك كلمة الرباب قال لك يعني ايه الرباب قال لك السحاب طب ايه اللي يخلي السحاب يتسمى رباب لما بينزل المطر بتاعه بيقلب كل حاجة الصحراء الجرداء بتتقلب جنة خضراء الارض المتشققة بتتقلب كل الاصناف والاشكال والالوان والروائح فتخيل بقى اتسمت رباب لان كل حاجة بتنقلب لما السحابة بترب الارض بالمطر فيعني ايه ربي ربي يعني اللي ممكن يقلب لك كل حياتك في ثانية اللي ممكن يغير كل مشاكلك والامك واحزانك في ثانية اللي ممكن يحقق كل امالك واحلامك وطموحاتك ربك سبحانه وتعالى كلمة رب كلمة مليانة امل والواحد في الهم اللي كان فيه الايام اللي فاتت بقى والثورة بتموت و و و فبيقرأ اللهم رب هذه الدعوة الكلمة اللي بعد الأذان رب هذه هي الدعوة دي ليها رب الدعوة دي لها حافظ وراعي ومعين الدعوة دي لها من يتولى يبقى احنا خايفين ليه سبحان الله العظيم اللهم رب هذه الدعوة التامة هتم هتم لأن الله ربها سبحانه وتعالى إن ربكم الله انتوا عارفين مين ربكم انتوا عارفين مين مولاكم يا اخواني في الله يعني ايه كلمة رب يا جماعة الكلمة اللي ربنا افتتح بها القرآن الحمد لله رب العالمين يعني ايه يا اخوانا كلمة رب يعني ايه انا ليه يا رب يا ابني انت ما انتش غنمة في صحراء يا ابني انت مش متساب يا ابني انت ليك رب اكتر حاجة غافلين عنها في حياتنا ان احنا لينا رب يعني ايه انا ليه يا رب قال لك من ضمن معاني الرب يعني الامداد الذي يمد اللي بيمدك يعني ايه بيمدك بيمدك تخيلوا يا جماعة كل يوم الصبح مطلوب كم وجبة لأهل الكرة الأرضية تخيلوا يوميا بينزل كم ألف طن مطر على الأرض عشان الناس تشرب تخيلوا يوميا الشجر على وجه الأرض بيطلع كم ألف وكم مليون طن أكسجين وإلا الناس تتخنق تخيلوا يا جماعة الأرض بتطلع يوميا كم طن طعام وشراب عشان الناس الإمداد لما بتنزل في فندق من أي فنادق في يعني أي بلد بتسافرها ويقولوا لك في غدا أوبن بوفيه ولا فطار افطار اوبن بوفيه الناس تنزل بقى وتقول يا سلام يا سلام عشرين نوع اكل في وقت واحد في مكان واحد يسموه open buffet ال open buffet اللي على وجه الكره الارضيه ده اللي الاف مؤلفه وملايين مملينه من انواع الطعام والشراب وال... الواحد لما بيعدي قدام محل عطاره يكون كبير شويه ويشوف منظر التوابل بس اللي محطوط جنب بعضه الاف يا جماعه من انواع التوابل والبهارات الح... ده ده مش الاكل ولا ده الشرب ده ده اللي بيسموه الخلطه السريه ده ده مش حاجه اصلا ده ده المزاج بتاع الاكل ما هوش حاجه الواحد قلبه بيذوب يا رب كل ده لينا يا رب يعني ايه ان ربكم يعني ايه انت ليك رب غير الامداد يا اخوانا التدبير ان ليك حد بيدبر لك مش بس ليك حد بيمدك ليك حد بيدبر لك يعني ايه حد بيدبر لك يعني عارفين يعني ايه تدبير عارفين يعني ايه يدبر الامر يعني مثلا اللي بنى مدينه المنصوره دي مثلا يعني المنصوره طبعا بلد تاريخيه جدا ولكن مثلا مدينه اتبنت من 100 سنه يوم ما بناها ما كانش عامل حسابه ان التوالد السكاني فيها بعد 100 سنه هيزيد فهيبقى الشوارع مخنوقه في المرور ومحدش هيعرف يمشي بالعربيه بتاعته في وقت الذروه يبقى ده ما هوش عارف ان بعد 100 او 200 سنه هيحصل المشكله دي فما عرفش يوم ما حط خطه البلد دي يعمل حساب المشاكل اللي بعد 200 سنه فاحنا مخنوقين الوقت بسببها اهو التدبير ان ربنا لما خلق الكره الارضيه كان يعلم ان بعد عشر تلاف سنة في انسان هينزل على القطب الشمالي والجنوبي وهيعرف يلبس لبس تقيل على كل جسمه الا على عينيه طب هيحصل له ايه طب ما المية بتاعت عينيها تتجمد فاذا بماء العين يخلق خلق لا يتجمد ما يتجمدش لما ينزل انسان قطب شمالي ولا جنوبي يعني الانسان من سبع تمن تلاف سنة من اي كام الف سنه بقى من يوم ما نزل الارض وربنا يعلم انه بعد الاف السنين هيتعرض لهذا الامر هي دي يدبر الامر بقى يدبر الامر تشوف مثلا يعني يقول لك ايه ده ازمه المرور ده في البلاد المتخلفه يا عمو بلاد العالم الثالث سان فرانسيسكو في امريكا ازمه مرور قاتله مش عارفين البني ادم عنده طاقه محدوده في التخطيط والتدبير ما يعرفش يدبر بعدها البرازيل كانوا عايزين يعملوا يوم للعربيات اللي ارقامها فرديه ويوم للعربيات اللي ارقامها زوجيه العالم كله عنده ازمه مرور يعني ايه يعني احيانا تخطيط الانسان هو اللي ممكن يجني عليه ممكن واحد يقعد يخطط وتخطيطه هو اللي يضيعه يدبر الامر ماذا لو دبر لك الله ماذا لو دبر لك ربك ماذا لو رتب لك ربك سبحانه وتعالى ان ربكم يعني ايه ربي يعني ان انا ليا رب ان ليا حد بيمدني ان ليا حد ان ليا منعم يعني ايه منعم شوفوا سيدنا ابراهيم فانهم عدو لي الا رب العالمين يعني ايه رب يا ابراهيم الذي شوفوا كلام الفطره بيقول ايه الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين يعني ايه يعني انت لما رحت للدكتور وكتب لك الدواء هو مين اللي خلق الدواء ده اصلا هو مين اللي خلق خلق النباتات الطبيه والاعشاب الطبيه اصلا هو مين اللي علم اللي علم الدكتور ده اصلا اعرف ان كل حاجه اللي جاب لك تاكل او تشرب هو مين اللي خلق الاكل والشرب اصلا مين وهو يهدين ده انا التزمت على ايد فلان ده انا التزمت في الدرس الفلاني ومين اللي الهم فلان انه يقول لك الكلمة اللي شقت قلبك وانت بتسمعها تقول ده انا كل اللي اثر فيها من وسط الدرس كلمة قالها هي السبب فيه ان انا التزمت والكلمة دي مين اللي القاها على لسانه اصلا فهو يهدين هو يطعمني ويسقين يعني ايه يعني كل الاسباب ما هي الا سفن لنقل العطاءات يعني تخيلوا كده واحد خبط على الباب واحد سائل عايز فلوس فقام مدي لابنه 10 جنيه وقال له روح اديها للسائل فابنه مش فاهم اصلا ابنه مش فاهم ايه ال 10 جنيه ديت وايه السائل ده هو مش فاهم بس ابوه قال له ادي دي لده فراح يداله السائل اول ما لقاه بيديله فلوس وطى على رجله يبصها وطى على ايده يبصها وانا مش عارف اقول لحضرتك ايه وانت يا عم ده سفينه سفينه نقلت لك العطاءات واحد قال له تعالى في شحنه بضائع جايه لك راح مين اللي بعتها لي وما بيفكرش قعد يبص في السفينه ويحضن في السفينه يا ابني فكر مين اللي بعتها لك ومين اللي حمل لك اللي عليها فكر دي جايه منين بدل ما تفكر بس في النعمه بدل ما تفكر بس في السبب فكر في المسبب المثل العظيم جدا اللي هو رغم بساطته لان الواحد دايما بيحب ان هو يعني يعيش مع المثل بتاع النمله وسن القلم النمله اللي واقفه على ورقه واحد بيكتب ماسك قلم وبيكتب فالنمله عينيها مش جايب اكتر من سن القلم عينيها مش عارفه تجيب المسافات الشاسعه اللي هي الراجل ماسك بايده القلم فشايفه الكلام بيتكتب وشايفه سن القلم بيكتبه فهي معتقده ان اللي بيكتب الكلام سن القلم في حين ان اللي بيكتب الكلام واللي ماسك القلم يده الرجل ولله المثل الاعلى احنا بنتعامل مع الاسباب ان هي اللي بتنعم وهي اللي بتعمل يا اخوانا الفاعل هو الله يا اخوانا اللي بيحرك الاسباب هو الله يا اخوانا اللي مهيمن على كل شيء هو الله فمن معاني الرب المنعم يعني ايه المنعم يعني هو يهدين هو يطعمني ويسقين هو يشفين هو دي قلبك يعيش معاها من معاني الرب ال ال من معاني الرب التربيه يا اخوانا يعني زي ما قلنا دلوقتي كده في قول الله سبحانه وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم يعني البلاء ده جالك عشان ربنا يربيك بيه يعني المشكله دي حصلت لك عشان ربنا يربيك بيها يعني الازمه دي انت وقعت فيها عشان ربنا يربيك بيها يبقى بيربيك بالاقدار وكما يربيك بالشرع قال تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ايه من ربه يبقى كل اللي في القران ده من ربك يعني من اللي بيربيك يعني كل احكام التر... الدين تربيه ليك يعني عشان كده لما يجي واحد يقول لك ايه انا ما بلاقيش قلبي في العباده الفلانيه يا ابني كل عباده تربيه ليك سواء قدرت او لم تدري سواء حسيت او لم تحس خليك ماشي ورا شرع ربنا وانت تتربى وتتبنى من معاني الرب الرعايه يا اخوانا الراعي يعني ايه الراعي يعني في كلمة كده في الفقه يقول لك ايه يقول لك في باب الزكاة الغنم يقول لك الغنم نوعين في غنم بتتساب سوائم تاكل من اي حاجة في الارض ديت اللي عليها زكاة تاكل من اي عشب في اي مكان وفي غنم صاحبها بيعمل لها زي حظيرة ويقفل عليها ويأكلها هو بنفسه الايه الاكل بتاعها يجيبه لها على حسابه سموا الغنم اللي مقفول عليها اللي ملهاش راعي غير صاحبها لو ما دخلهاش اكلها هتموت سموها الايه الربائب واخدين بالكم بقى يعني ايه كلمة الربائب يعني الغنم دي ملهاش الا ده لو ده سابها دي تموت يبقى من معاني الرب الراعي الوحيد اللي ملكش غيره اللي انت ملكش غيره في حياتك يعني ايه ان ربكم يا اخوانا اللي عاش مع الربوبيه معاني الربوبيه كلمه رب دي بتديك امل في الحياه انت ليك رب يعني في امل انت ليك رب يعني ما تخافش انت ليك رب يعني ما تزعلش انت ليك رب يعني ما تقلقش اللهم رب هذه الدعوه الله يبقى الثوره يجي بقى يعني هؤلاء الظلمه والكبارين يبداوا يحاولوا يلتفوا حواليها يحصل اللي امريكا تحاربنا اليهود يحاربونا الدعوه دي ليها رب لو كلنا قعدنا في بيتنا الليله الله يتولاها الله يسير شؤون الله يمدها الله ينعم على اهلها الله هيفتح عليها وهيربيها ويزودها الله ليها رب عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك لا يزال الله يغرس شوفوا الحديث الجميل ده الحديث اللي يحسسك كده ان انت سعيد جدا وان انت مش قلقان من اي حاجه بتحصل ان الله لا يزال الله يغرس لهذا الدين يغرس في هذا الدين خدوا بالكم يغرس لان ما قالش يزرع الزراعه غير الغرس الغرس ده اما بتجيب الفسيله بتاعت الزرع وتحفر وتحطها وتردم حواليها تبقى راسخه ثابته في الارض عشان كده قال لك الغرس زي الغرز حاجه اتغرزت في المكان يعني لما ربنا بيزرع كم واحد من اللي قاعدين قدامي ربنا بيغرسه دلوقتي كم واحد من اللي قاعدين دلوقتي مغروس وربنا بيرعاها وبيسقيه عشان بكره له مهمه في نصر الدين ربنا ان الله يغرس قال لك العلماء ده دول الدعاء الى الله يعني الغرسه ديت المقصود بها الدعاء اللي من وهو لسه صغير وربنا احنا كنا لسه بنقول من معاني الرب الايه المدبر انتوا عارفين انا ايه المدبر يعني انت اسمك محمد مثلا انت عارف انت لو كان اسمك عباس مثلا انت كان حياتك كلها اتغيرت ليه لانك كنت اتحطيت مع حرف العين من وانت في اولى ابتدائي واتحطيت مع حرف العين من وانت في اعدادي وسنه تخيل بقى معنى تغيير الصحبه ده تغيير حياه من الالف للياء يعني انت ربنا مرتب لك ومدبر لك ان انت ممكن اول حرف من اسمك سبب من اسباب بدايتك ازاي هتقعد في فصل او في مكان بسبب اسمك ده وتتعرف على حد معين يبقى سبب سعادتك في الدنيا وفي الاخره ده موضوع كبير يا اخوانا ده موضوع كبير لا يزال الله لا يزال لا يزال الله يغرس في هذا الدين لما كنا بنتكلم المرات اللي فاتت كلها عن انك لازم تتزرع جوه بيئه الايمان لازم تتزرع جوه الحضانه الايمانيه طول ما انت جوه بيئه الدروس وطلب العلم وتحفيظ القران والاعمال الخيريه طول ما انت وسط البيئه دهية اللي حواليك اخوانك ومع الدعاء ومع طلبة العلم ومع العلماء ومع الشيوخ ومع طول ما انت جوه الغرسة دي طول ما انت جوه البيئة دي ابشر انت بتنمو حتى بس من غير ما تحس زي الشجرة اللي قدام المسجد دي ما دي اتغرست ونمت من غير ما حد يحس لا يزال الله يغرس في هذا الدين فيه لازم تتغرس في الارض ده ايه لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا شوف يعني ايه يغرس غرسا انت عارف لما يقول لك الفلاح يزرع زرعا حاجه بقمه القوه مش اهل الباطل بيعملوا للباطل والدعوه دي لا رب بيعمل ليها والدعوه دي لا رب بيغرس ليها بكلتا يديه والدعوه دي لا رب بيرعاها قوه يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته الى يوم القيامه الى يوم القيامه يعني مش هيجي يوم ربنا يتخلى عن دينه مش هيجي يوم ربنا يسيب دينه ربنا لا يزال هيعطي لدينه اسباب وراء اسباب من الفتح حتى يظهر الله هذا الامر سبحانه وتعالى وحتى يتم الله هذا الامر كلمه رب بتديك امل عشان كده والنبي عليه الصلاه والسلام محاصر ومهدد وتعبان والدنيا ضيقه ربنا يقول له ايه الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل شوفوا لما دول حصروا مكه ربنا عمل فيهم ايه ما تخافش ما تخافش من الحصار لما النبي عليه الصلاه والسلام تضيق عليه من التعذيب ربنا يقول له الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب كلمه رب دي لما بتذكر والنبي عليه الصلاه والسلام في غار حراء والنبي قلقان والنبي النبي خايف عليه الصلاه والسلام اول مره اول لحظات للوحي ونور نازل من السماء وبيقول له وبيعصر صدر النبي عليه الصلاه والسلام والنبي في موقف رهيب والنبي لوحده عليه الصلاه والسلام على هذا الجبل في هذه الليله والنبي عليه الصلاه والسلام في الموقف ده ربنا يقول له اقرا باسم ربك باسم ربك اول ما كلمه رب دي قبل الاداء قبل المغرب الساعه الاخيره من يوم الجمعه النهار الليله فيعني كنت بقرا في سيد الاستغفار فخدت بالي اللهم انت ربي يا سلام يا سلام على العشم بقى اللي يملى قلبك وانت بتقول باقي الدعاء عشان بدايته بس اللهم انت ربي وانا دلوقتي بطلب من ربي يا سلام هو انا بطلب من مصدر امان حياتي هو انا بطلب من الراعي الوحيد لحياتي هو انا بطلب من رب العالمين خلاص بقى يبقى انت بتطلب بقى الدعاء وانت قلبك مليان عشم سبحان الله يا اخواني ان ربكم ربنا بيقول للناس انتوا عارفين مين ربكم انت عارف مين ربك انت عارف انت انت بتعرض عن مين انت عارف مين مولاك ان ربكم الله لما الواحد بيفكر سبحان الله لما سيدنا موسى عليه السلام دخل على فرعون دخل على فرعون مش دخل على المجلس العسكري دخل على فرعون وداخل كده قال فرعون وما رب العالمين اكتر ايه مضحكه في القران كله يعني السلف كان يقول لك ازهد ايه في كتاب الله إيه يعني كده بقى اخوف ايه في كتاب الله ارجى ايه في كتاب الله دي اضحك ايه في كتاب الله ازاي قال فرعون الحقير الحشره ده اهو عارفين لما صرصار كده يقف وسط المينا يقول لك وما السفن يعني يا ابني انت انت مين اصلا يا ابني انت قال فرعون وما رب العالمين عشان كده الايات اللي قبلها كلها قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمر قال يعني ربنا ما قالش حتى قال فرعون أما جت هذه الآية ربنا المرة الوحيدة في فاتحة سورة ال- الشعراء اللي صرح بلفظ قال فرعون رغم ان فرعون قال كلمات كتير لا قال قال بس قال قال قال انما عند دي قال فرعون ليه عشان ربنا سبحانه وتعالى يحط لك الاسمين جنب بعض كده شوفوا الجنان بيوصل لدرجة ايه قال فرعون وما رب العالمين بقى ايه رب العالمين اللي انت بتتكلم عنه ده قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين موسى سابه منه وكلم الناس اللي قاعدين في البلاط ال- في البلاط العسكري بتاع فرعون كلم بقى الايه مجلس العسكري وبتوع مش عارف ايه وبتوع من الدوله وشويه الايه اللبخ شويه البتوع اللي حوالين القصه دي قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين هو فرعون اللي بيرب الشمس والقمر هو فرعون اللي ماسك الشمس بقالها خمسة مليار سنة بتدور في المدار بتاعها رب السماوات والارض مين اللي بيرب الكون ده مين اللي بيحرك الافلاك وبينسقها وبينظمها وبيوقدها وبيمدها بالوقود بتاعها مين يا جماعه مين اللي حافظ الكرة الأرضية في مدارها قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون الله انتوا شايفين اللي ده بيقولوا ساكتين وخدوا بالكم ربنا ما قالش قال لمن معه دايما مع الانبياء ربنا يقول محمد رسول الله والذين ايه مع مع فرعون ربنا قال لمن حوله لمن حوله دي كلمه عصابه الرباطيه اللي حواليه يعني كلمه تدل ان دول شويه عصابه زي الوضع اللي احنا فيه ده بس نص العصابه في السجن ونص العصابه لسه ماسك الحكم ربنا يخسف بيهم جميعا الارض يا رب قال لمن حوله الرباطيه العصابه ها اللي اتخدع بيها الناس وظنوا ان القضيه كلها فرعون اترمى في السجن يبقى النظام سقط ونسوا اللي كانوا حول الرباطيه وبقيه العصابه دول قال لمن حوله الا تستمعون انتوا مش سامعين بيقول ايه انتوا ازاي هتسكتوا انتوا ازاي ما تنصرونيش قال ربكم لما كنت حته نطفه في بطن امك مين اللي ربك من الذي ربوت ب- بنعمه ورب ابائكم الاولين مين فرعون اللي كان بيطعم ابائك واجدادك فرعون اللي كان بيقيدك في جدك السابع مين ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون مفيش فايده بقى ده واضح ان ان الدنيا خا- خلاص بقى مش ممكن يكون ده انسان عاقل اللي وقف قدام الانسان العظيم ده وبيقول له الكلام ده قال رب المشرق والمغرب وما بينهما فرعون اللي بيرزق اهل المشارق والمغارب فرعون اللي بيرزق وبيقيت وبيدبر امر وبيمد وبيحفظ وبيرعى وبيربي اهل المشارق والمغارب قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون لو انتوا اللي بتعقلوا انت بيقول عليه انك لمج- لمجنون ده انتوا اللي مجانين لو ما فهمتوش الكلام ده الواحد وهو بيقرا الايات دي يا اخوانا قال سبحان الله ما بينحرفش لما عرف ان ربه هو الله ما انحرفش لما عرف مين ربه لما عرف ان الدعوه دي لها رب انما اللي حصل من بعد الثوره الانحرافات والالتواءات والوقوف في وش المجلس العسكري بسلاح السياسه وحده رغم ان ده مش كلام ربنا ولا كلام النبي عليه الصلاه والسلام ان احنا نواجه اهل الباطل بسلاح السياسه وحده بالسلاح السياسي بس رغم ان ده مش كلام ربنا ربنا قال لنا نواجههم بالتوكل الصادق ربنا قال لنا نواجههم بالوحده والترابط والايمان ببعض ربنا قال لنا نواجههم بنصره المبادئ ربنا قال لنا نواجههم بالانتشار وسط الناس والجهاد الدعوي والنزول للشعب والمجتمع انما اللي حصل ده للاسف خسرنا خساره فادحه موسى ما حاولش فرعون عايزه يحود بيقول له رب العالمين قال له رب السماوات والارض قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون عايز واحد وخلاص يوم يشتمه هو موسى برضه هو يتشتم يرد عن ربنا طب ده انت اللي بتتشتم يا موسى مش هرد عن نفسي انا ما يهمنيش ارد عن نفسي انا اللي يهمني ان الناس تعرف من هو الله مين هو ربنا سبحانه وتعالى يبقى القضية مهما فرعون حاول يخلي موسى يحود موسى ما بيحودش موسى عارف انه داعية موسى عارف انه جاي يتكلم عن ربنا موسى عارف طريقه وعارف وجهته لان علم معنى اللهم رب هذه الدعوة ان الدعوة دي لها رب مش انا ربها مش انا ربها ليها رب انا بنفذ اوامر هذا الرب العظيم وانا بتحرك لنصرة هذه الدعوة كوارث يا اخوانا كوارث ان ربكم الله الله ان ربكم انتوا عارفين مين ربكم انتوا عارفين يا غافلين انتوا عارفين يا تايهين ومش عارفين ترفعوا ايدكم لمين انتوا عارفين يا تايهين ما بين كل باب وباب وناسيين باب ربكم سبحانه وتعالى انتوا عارفين مين ربكم طب تعالوا ما اعرفكم مين ربكم عشان نوصل في الاخر للنتيجه الخطيره ادعوا ربكم اللي هو انت زعلان ليه بقى وانت مشتت نفسك ما بين ال... ال- الاوثان ليه وانت تايه ما بين كل باب ليه وانت قاعد حاطط ايدك على خدك ليه كلكم ارفعوا ايدكم ربنا واطلبوا من الله ادعوا ربكم ان ربكم الله الله على كلمة الله كلمة الله دي أجمل كلمة في الوجود كله يا جماعة كلمة الله لما تسمع كده كلمة النبي عليه الصلاة والسلام وتحس ان انت قلبك كده عايش بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء الله لا يضر مع اسمه شيء مجرد ذكر اسم الله في اي مكان في السماء او في الارض لا يؤذيك شيء ليه لان الكون كله عارف مين هو الله الكون كله يعلم مولاه لا يضر مع اسمه شيء الله لا يع... النبي عليه الصلاه والسلام لما كان له خاتم فالخاتم لما تشوف الشكل بتاعه تلاقي محمد رسول الله بس مش محمد فوق ورسول في النص والله تحت لانه خاتم صغير ما ينفعش كاتبه جنب بعضهم تلاقي محمد تحت ورسول في النص والله فوق مكتوبه بالعكس طب ليه لانه لا يعلو على اسم الله شيء الله لا يضر مع اسمه شيء لا يعلو على اسم الله شيء لما غلام الاخدود قعد يدعو الى الله ففي الاخر بيقول للراجل امسك بقى الايه السهم بتاعك واضربني بالسهم من كنانتك وقول بسم الله رب الغلام طب ليه مش رب حازم ولا رب محمد ولا رب ابراهيم لانه لا يرفع مع اسم الله شيء خلاص مفيش اسم يرفع مع اسم الله سبحانه وتعالى لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا حديث العبد اللي له 99 بط... آه، سجل كلهم سيئات وبعد كده كافه السيئات طبه طبه بقى محترمه يعني فجاء قالوا له لسه ليك بطاقه بطاقه هتعمل ايه دي فيها لا اله الا الله فلما توضع البطاقه مش تثقل يعني مش حطيت مثلا 5 كيلو حديد وفي 2 كيلو عنب في الناحيه الثانيه فقامت الميزان طب ده طاشت الصحائف طاشت دي يعني يا اخوانا يعني اللي اتحط مثلا يعني اللي في الكفه دي كيلو واتحط ألف كيلو فالكيلو طار طار اصلا طاشت الصحابه النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ايه ولا يثقل مع اسم الله شيئا الله لا يضر مع اسمه شيء ولا يعلو على اسمه شيء ولا يثقل مع اسمه شيء ولا يرفع مع اسمه شيء كلمه الله كلمه الله عشان كده كلمة الله دي جمعت الدين كله هي ايه هي العبادة يقول لك الله جاية من لاها اي غاب واحتجب اه طب ما احنا بنعبد ربنا بالغيب فعلا واحد تاني قال لك لاها جاية من إيه جاية من لاها اي ل- لاهة العقول يعني تاهت العقول وحارة العقول طب ما فعلا من عظمة ربنا العقول بتحار واحد تالت يقول لك لاها من ولها الفصيل حسام الصغنن بقى اللي بيفطموه عن امه وقعد يسهر وينادي على امه من شدة الحب والشوق ما هو صحيح ما احنا بنعبد ربنا بحب وشوق واحد رابع يقول لك لا ده الله من الالهة اي من العبادة والطاعة والانقياد طب لو جمعنا الاربع معاني دول هنلاقي تعريف التوحيد كله ايه هو العبادة الطاعة عن حب وتعظيم بالغيب طب ما هي دي عبادة ربنا كلها ايه مفهوم الدين انك انت تطيع يبقى دي من الالهة عن حب يبقى دي من ولي الفصيل وتعظيم اللي هي إيه إيه إيه حارة العقول وتاهت بالغيب اللي هي لها إيه احتجب سبحانه وتعالى اخواني في الله عايزين نعرف مين هو ربنا عشان ما نعيش الحياه اللي احنا عايشينها دي عايزين نتكلم عن ربنا ونسمع عن ربنا وقلوبنا تعيش مع جلال ربنا سبحانه وتعالى لان ده اعظم حاجه القران القران نازل من فوق سبع سماوات عشان تعرف مين هو ربك لما بتسمع قول الله سبحانه وتعالى الايه اللي شيخ ابراهيم في المغرب قرأ اللي زيها بقى في سوره الكهف احنا هنقول اللي زيها بس في سوره لقمان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ولو ان ما في الارض شوف الكلام ولو ان ما في الارض كلام الله عن الله ده تحس انك انت عايز تقعد وتعيش وتعيش وتعيش والايه الواحده كافيه لتغيير حياتك إيه إن إيه قال تعالى واحق القول قول الله سبحانه وتعالى ولو ان لو ده مستحيل يعني بس يعني ايه عشان الناس تفهم يعني ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وفي قراءة والبحر يمده بس يعني والبحر يمده من بعده سبعة أبحر شوف الكلمة المذهلة بقى ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو أن ربنا بيقول لك إيه تخيل لو جبنا آلاف المصانع عشان تقطع كل شجر الأرض عشان كده من شجرة مش من شجر يعني الآخر شجرة يعني شجر الجبال الاستوائية الغابات الاستوائية والغابات الصنوبرية في شمال وجنوب الارض وغابات الشوارع واشجار الدنيا كلها ولو ان ما في الارض من شجره عملنا الاف المصانع لتقطيع جميع شجر الارض وبعد كده عملنا الاف المصانع لتحويل كل مليارات الاشجار ديت الى اقلام وبعد كده عملنا الاف المصانع لتحويل كل محيطات الارض الى حبر وبعد كده عملنا الاف المصانع من اجل تعبئه الاقلام بالحبر وبعد كده جبنا مليارات من البشر والملائكه قعدوا يكتبهم اللي ربنا سماه كلمات الله قعدوا يكتبوا ده كل قلم من الاقلام خلص مليارات المليارات من الاقلام حاجه يا اخوانا تصور مذهل مذهل وفي النهايه ما نفدت كلمات الله الله الله يعني يعني ايه ده يا اخوانا احنا احنا غافلين عن هذا الاله العظيم ده ايه كلمات الله تعال نكتب كلمات الله هنا لها معاني كتير جدا تعال نكتب كلمات الله هي العطاءات التي نزلت من خزائن الله على الكون كله اكتبهم مش هتخلص العطاءات قال لو الخزان ما خلصتش ما خلصتش طب كلمات الله كلمات الله اللي في القرآن كلمات الله القرآنية معاني القرآن معانيه بقى مش واحد يعمل آه، عشر مجلدات يقول لك انا فسرت معاني وعلم القرآن بجد ما نفذت ما حدش يعرف يفسر القرآن طب كلمات الله هنا وسائل الله لإنفاذ مشيئته بقى قد ايه ربنا شواهد قدرة الله شواهد أسماء الله وصفاته ما نفدت كلمة الله طب كلمات الله عجائب الله في خلق الإنسان وفي خلق الكون قعدنا نكتب كده بقى إيه عجائب الله في خلق كل مخلوق من المخلوقات ما نفدت كلمات الله طب كلمات الله هنا علم الله قعدنا نكتب علم لا علم الله مين بقى ده انت ده انت مش سبع ابحر ولا سبع كرات ارضيه ولا سبع مجرات ولا السبع سماوات كلهم لو بقوا بذات سبحان الله العظيم سبحان الله رب العالمين يعني القضية يا اخوانا ان ربنا لما بيكلمنا عن ذاته العظيمة وعن صفاته الجليلة سبحانه وتعالى ازاي قلبك يتفاعل مع الكلام ده لما يتقال لك ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربي حس كده بالفخر والفرح والكلمة دي كده بتتقال ذلكم الله ربي تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا مين ربي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كده كان يقول على سيدنا سعد هذا خالي فليرني امرئ خاله حد عنده بقى كده حد عنده من ال من النوايا ولله المثل الاعلى تعالوا يا من تعبدون كل المعبودات تعالوا شوفوا ذلكم الله ربي تعالوا شوفوا ربي ومولاي لما ربنا سبحانه وتعالى يحدثك عن صفاته العظيمة ربنا يقول لك سبحانه وتعالى وهو يصف علم الله العظيم وهو يصف علم الله العظيم ربنا يقول لك ايه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو يعني ايه عنده مفاتح الغيب ده احنا هنا مش بنقول ان عنده علم الغيب ده العلم ده نفسه له مفاتح والمفاتح دي عند الله يعني ده الموضوع ده ده ده, ده قصص بقى خزائن العلم دي فيه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا الله لا يعلمها الا الله مفيش ما تبصش حواليك ما حدش يبص حواليه ما فيش حد زي الملك سبحانه وتعالى لما الواحد كان بي سبحان الله انا جاي كده ففكر في قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك قلت سبحان الله اذا كانت هذه قدره مخلوق فما بالك بقدره الله سبحانه وتعالى زي اسمه آه، الراجل القارون والخ... اذا كان ده غنى مخلوق فما بالك بغنى الله ذكرت النبي عليه الصلاه والسلام وهو يعطي غنم بين جبلين قلت اذا كان هذا عطاء مخلوق فما بالك بعطاء الله سبحانه وتعالى لما تشوف صفات المخلوقين ايه ده ده ده البشر امال الخالق سبحانه وتعالى صفاته ايه وعظمته قد ايه وجلاله قد ايه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر ما في البر والبحر ده في غابات على وجه الكره الارضيه ما فيش رجل بني ادم نزلتها لحد دلوقتي ولا يعرفوا ولا حاجه ده بيقول لك آه، في حوالي يعني مش عارف فاكر بقى من خمسة لعشرة مليون نوع من انواع الكائنات الحيه على وجه الارض العلماء ما يعرفوش عنهم اي حاجه اصلا لحد دلوقتي وكل سنه بيكتشفوا 15000 نوع جديد يعني يعني الناس مش عارفه اصلا حاجه يعني الناس سبحان الله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمه ولا ورقه يعني يا رب من قبل ما تخلق الشجر اجل كل ورقه شجر موجود في كتاب الا في كتاب مبين اجل كل ورقه شجر مش اجل كل انسان مكتوب في كتاب ولا تسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ده حاجة يعني إلا في كتاب مبين سبحان الله العظيم سبحان الله رب العالمين إيه العلم ده يا إخوانا من الحاجات اللي إحنا دايما بنتكلم عليها ونقول الله سيبعث الخلق وبعث انما احنا ما وقفناش قدام كلمه البعث دي نشوف يعني ايه بعث اللي ع- اللي عنده قدره البعث يبقى اله قدرته شكلها ايه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه ايه سطر ولكن يعني تفعل في القلب الحي ما تفعل ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده هو ايه ده يعني ايه يعني ايه ما خلقكم تخيل قدامي كده مليارات المليارات من حشود البشريه في التاريخ ربنا يقول ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده طب ايه اللي جاب الخلق للبعث ما ده اللي وقف المشركين وده اللي خلاهم اصلا مش يعني والعياذ بالله بينكروا البعث يقول لك طب انتوا دلوقتي بتقولوا ربنا سبحانه وتعالى هيبعثنا هيبعثنا ازاي هو ربنا خلقنا مره واحده يعني انت هتبقى لك مثلا 50 مليار بني ادم على يوم القيامه ولا 200 مليار بني ادم ولا حاجه 200 مليار في نفس واحد كده هو ربنا لما خلقهم خلقهم واحد بواحد النهارده ربع مليون بربع مليون كل يوم يعني احنا يعني على وجه الارض دلوقتي في 8 مليون حامل كل ربع مليون من الثمانيه بتولد لها في قد ايه فانت يعني تخيل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لما خلق البشر خلقهم بالتدريج يبعثهم مره واحده كده فعلا كده الله قادر كده وثم لما ربنا خلق الانسان ما خلقوش مره واحده برضه ما ما ما, ما بقاش كده انسان لا ده بقى نطفه وعلقه ومضغه شوفوا الغباء يعني هو مش بيستدل بالمعجزه على ان الله قادر ده هو بيستدل بالمعجزه على إن- فازاي بقى الخلق اللي اتخلق كل واحد منها تدريجي يبقى مره واحده سبحان الله قد ربنا يقول لنا ايه قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ عارفين زي الكتاب اللي موجود فيه اجال ورق الشجر كده اللي لسه كنا بنتكلم عنه دلوقتي ربنا بيقول لك ذرات تراب اجساد البشر اللي بتختلط بذرات تراب اجساد الحشرات والحيوانات والطيور وال... ربنا بيقول لك ده احنا عندنا كتاب بيحفظ ذرات التراب دي راحت فين يعني ايه يعني اللي انت سامعه يعني هو كذلك الله كذلك الله هو انت بتتكلم عن ربنا بميزان بميزان ادراكك انت ده احنا بنتكلم عن علم فوق الادراك وعن احصاء فوق الادراك وعن قدره فوق الادراك وعن عظمه وجلال فوق الادراك من الله سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده يا نهار ابيض يعني ايه يعني مثلا ايه يعني مثلا واحد كده قال لك خد يا عم ال ال خد ال 100 مليار دولار دول 100 مليار دولار ده يا عم دول ده, ده ما يجوش فكه اصلا في اللي معاه ما يجوش فكه في اللي في جيبي حتى يعني مش في ثروه ده ما هماش حاجه ده لو وقعوا منه مش هيفكر فيهم ولله المثل الاعلى ده انا بقول لك يعني ايه الا كنفس واحده يعني ايه يعني ايه خلق مليار بني ادم وخلق بني ادم في قدرته مستويين يعني ايه لما اقول لك واحد غني المليار جنيه عنده زي الجنيه يعني ايه المليار زي الجنيه يبقى هو عنده كام بقى لما المليار زي الجنيه يبقى هو عنده كام مفيش حد في البشر دي مقاييسه خالص سبحان الله رب العالمين ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير إخواني في الله من هو الله من هو الله مين هو ربك هو لسه احنا بنقول إن ربكم الله يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك مين ربك يعني ايه مين ربك مين اللي لما هتحتاج تساله مين اللي لما هتطلب هتطلب منه مين اللي لما يحصل لك مشكله تقف على بابه طب ربنا بيعرفني مين ربي ليه عشان اللي انت فيه ده ما يفضلش عشان اللي انت فيه ده ما يستمرش عشان تعرف بقى تعرف يعني ما تعرف انك ما انت الصحراء ما انتش غنمه في صحراء ده انت ليك رب بيرعاك ما هو سايبك سبحانه وتعالى ومش قضيه ان ده طائع وده عاصي ربنا ربك وانت طائع وانت عاصي ربنا ربك وانت قريب وانت بعيد ربنا ربك وانت طفل وانت كبير ربنا رب العالمين رب الوزير والغفير رب الملك والمملوك رب السيد والعبد رب الغني والفقير حدش يقدر يستغنى عن ربنا ابدا سبحانه وتعالى حدش يقدر يستغنى عن الله يعني انت اللي فصل لك القميص اللي انت لابسه ده ولا الجلابيه دي اديته كام امال اللي خلقها لك اصلا سواء دي كانت قطن ولا كتان ولا صوف ولا اديته كام اللي عمل لك عفش بيته ادي بيتك اديته كام امال اللي خلقه لك اصلا وخلق لك الخشب اصلا يبقى نعمته عليك قد ايه ويبقى عمل لك ايه سبحانه وتعالى ربك رب العالمين ان ربكم الله من الايات اللي يعني يعني الايات فعلا اللي يعني حتى تلاقي اول الايه كده واخرها الم تروا ان الله سخر لكم شوف سخر دي توديك في ناحيه ولكم دي تجيبك في ناحيه سخر لكم ما في السماوات وما في الارض ليه انت مين اصلا هو انت مين عشان يعمل لك كل ده واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة باطنة في نعم لو قعدت تموت نفسك لحد ما تموت عمرك ما تكتشفها وعملها لي ايه الحنان ده يا رب ايه يا رب الحنان ده يا رب ومن شوف بقى ده النص الاولاني النص الثاني ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يجادل بعد كل اللي ربنا عمله ده زي يعني يعني ذلك ال ال الضال ال يعني اللي من النصارى من رجال الدين بتوعهم ف يعني بيعملوا محور فبيقولوا له فلان بيقول ان مريم هي الالهه ومريم الهه ومريم قال لهم لا استغفر الله مريم ليست الهه الله اكبر لقينا واحد عاقل في الدنيا دي ولا ايه امال ايه قال لهم انها والده الاله يا عم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه شوفوا ربنا عظمته قد ايه وشوفوا البشر بيدعوا لله ايه ليس احد اصبر على اذى من الله سبحانه وتعالى الم تروا كل اللي حواليكوا ده ما وركوش ما فتحلكوش عينيكم ما خلكوش تشوفوا الم تروا يعني استغفر الله العظيم واتوب اليه يا اخوانا بس يعني انا فاكر وانا لسه طالب في الكليه اهو والله يا اخواني وكان معايا احد اخواننا يعني هو من الدعاء الوقت بفضل ومنه الله وماشيين فلقيت ورده كده واقعه على الارض وكانت المشاية وقتها ما فيش اصلا المشاية دي كانت ما فيش فيها ولا محل ولا يعني المشاية دي اتعمرت اصلا لسه في اخر سنوات بس فمسكت الورقه دي قلت له بص الورده دي بقى اللي يشوفها يا مجنون يا مجنون قال لي ليه قلت له ما هو لو عاقل هيتجنن من اللي فيها ولو ما فهمش اللي فيها يبقى بالتاكيد مجنون لا يمكن عاقل يشوف ديت ولا يتحرك عقله لما يرى الم تروا يعني انتوا اللي حواليكوا ده وما انتوا شايفين طب اقف يا اخي اقف بس وبص اقف وشوف مش هتتعب وربنا مش هيطول طريقك بس اقف وفكر الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض سخر لكم سخر دي معناها ايه ان الكائنات دي اساسا اللي انتوا شايفينها حواليكوا دي دي اساسا مسجلين خطر يعني ايه مسجلين خطر دي وحوش لما حته شويه موج من البحر هاج عمل تسونامي ده موت الناس حرق الناس دي وحوش الارض اللي انت ماشي عليها ديت 6000 مليون مليون طن يعني 6000 مليون مليار طن وانت 90 كيلو ماشي ولا في دماغك تحت رجليك بشويه كيلومترات اول درجه حراره للحمام 4500 درجه مئويه انت ماشي على وحش انت مش ماشي كده لما تشوف الموسوعات الاجنبيه قطاع عرضي في الارض تتفزع تتفزع هي من فوق كده حته بتاع خضره وشويه ازهار بقى وشويه حاجات جميله كده وشويه ميه تنزل تحت شوف بقى الحمم اللي تحت وشوف بقى المنظر بتاع بطن الارض بلدي بدي وحش يا ابني انت عايش على وحش الشمس لسان اللهب من سطحها نص مليون كيلومتر الانفجار الواحد يعادل حوالي ألف قنبلة نووية في بطنها الشمس دي سطحها درجة حرارتها 6000 درجة مئوية بطنها 20 مليون درجة مئوية يا نهار ابيض عارفين الاشعه اللي احنا من شويه كنا ماشيين فيها ديت عارفين الشعاع ده خرج من قلب الشمس من قد ايه من مليون سنه الش- درجة الحرارة الواحدة عشان تتنقل من قلب الشمس لسطحها عشان تعرف الشمس دي مخلوق جبار من جوه قد ايه عشان تتحرك من القلب للسطح بتاخد مليون سنة في رحلتها ومن السطح للأرض في 8 دقايق يعني- يعني الشمس دي ايه اصلا الشمس دي ملتهبه بقالها 5000 مليون سنه ولسه جواها وقود يكفي 5000 مليون سنه حاجه مرعبه الشمس اللي احنا ماشيين نتدفى فيها ويقول لك خد لك حمام شمس وشغلها الشمس دي وحش يا اخوانا دي وحوش احنا قاعدين الشمس الجميله والقمر الهادي وال... والارض اللي كلها خضره والميه الحلوه والناس تروح تصيف قدام البحر والناس مش واخده بالها ان كل ده وحش فربنا بيقول لك الم تروا ان الله سخر سخر ده يعني ما تتخدعوش في اللي انتوا شايفينه طيب عايز تعرف بقى يعني ايه سخر شوف لما يتنازع التسخير هو ايه السرطان السرطان النخاليه من الألف مليار خليه اللي في جسمك اتنزع منها التسخير بعد ما كانت شغاله لمصلحتك بقت شغاله بدماغها ما عادتش مسخره ليك هو انتوا فاكرين ان السرطان ده يا اخوانا خليه باظت ولا خليه مرضت ولا خليه اتملت آه، صديد ولا السرطان ده خليه سليمه زيها زي بقيه الخلايا في الاول في بدايته خليه سليمه وكل ما هنالك ان بقت ماشيه بدماغها كده لوحدها كده يعني ايه عارفين زي العمل الجماعي كده يضم الناس ويلمهم ويربطهم كده و- ويخلي فيه اخوه لما واحد ماشي لوحده بقى كده ايه ده يضيع الدنيا او خليه مشت بدماغها لوحدها ده السرطان خليه نزع منها التسخير ضيعت الانسان ايه هو الايدز ميكروب نزع منه التسخير انت في بقك ده نص مليون نوع ميكروب في بقك في امعائك دي انواع ميكروبات ما تعدش لو نوع واحد اتنزع منه التسخير شوف يعمل فيك ايه جنون البقر بقره ما عادتش مسخره ليك الحمار اه لو الحمار شافك على حقيقتك اه لو الحمار شاف البني ادم على حقيقته هتبقى مصيبه والله لو ال... لو الكائنات دي شافت البني ادم على حقيقته هتبقى كارثه الكائنات دي فيها حاجات وفيها عدسات مكبره في عينيها و... وفيها في بعضها يعني وفيها حاجه يعني سبحان الله العظيم هو ايه يوم القيامه يا اخوانا الشمس كورت والنجوم انكدرت والبحار فجرت و... يوم القيامة ده هو الطبيعي أصلا يعني هو الطبيعي يوم القيامة ما هو إلا نزع التسخير من الكون بس لو اتنزع التسخير من الارض الحمم المتفجره هتطلع وايه اللي حابسها اصلا غير التسخير لو اتنزع التسخير من الش... عشان كده بقى شوف سبحان الله العظيم شوف التسخير يتعكس يوم القيامه مش بس ينزع ازاي الشمس يتعمل فيها ايه يوم القيامه ها تكور ويحصل فيها ايه تلقى في النار صح في جهنم كانها اتنقلت من تسخير لصالح الانسان في الدنيا الى تسخير على الانسان لاحرقه في النار لما ما عرفش من هو الله والعياذ بالله فاتقلب سخرها عليهم سبع ليالي هي كانت مسخره ليهم بالمعصيه بقت مسخره عليهم والعياذ بالله المعاصي بتقلب التسخير للعكس والعياذ بالله عشان كده يتعاكس موضوع التسخير في تسخير بقى قدري يعني ايه ربنا لما يسخر فرعون لموسى ده تسخير من عند ربنا ربنا لما يسخر السحابه اسقى حديقه فلان للرجل اللي كان بيتصدق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى ده تسخير بقى قدري من الله سبحانه وتعالى ربنا لما يسخر الشمس لاهل الكهف وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين شوف حنان الكون على المؤمن مش حنان الله بس حنان الكون من حنان الله سبحانه وتعالى حنان الكون على المؤمن يبقى تاني ربنا سخر الشمس لاهل الكهف تسخير من الله سبحانه وتعالى الله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره طاعة الكون لله شوف يطلبه حثيثة ديت مين اللي عندنا الطاعة عنده مننا عنده الطاعة الحثيثة دي زي طاعة الكون لله سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض كان اينشتاين بيستدل بهذه الايه على وجود الله سبحانه وتعالى ازاي بقى طبعا ما كانش يعرف الايه دي اصلا يعني ولكن بهذا المعنى كان بيقول لك ان الوقت لما بيتكلم ان لابد في اله عظيم للكون فيقولوا له ازاي يقول لهم ما هو الوقت إيه إيه الاقوى الانسان ولا الكون فيقولوا له طبعا الكون مليارات المرات والمجرات اقوى من الانسان ومن الارض قال لهم طب ايه اللي متسخر مين اللي متسخر عشان مين مين اللي خدام عند مين الكون خدام عند الانسان يبقى يقينا في قوة اكبر من قوة الكون هي اللي اخضعته للانسان يعني بالظبط كده زي ما انت تدخل بلد فتلاقي واحد مثلا إيه مثلا خادم قاعد رئيس الجمهورية قاعد يكوي له القميص بتاعه ورئيس الوزراء قاعد يسرح له شعره ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قاعد يلمع له الجزمة بتاعته هتقول إن الراجل ده هو اللي مخوفهم ومخليهم يعملوا كده هتخ... هتقول لهم إن إن الراجل ده هو هو اللي مخوفهم لا يقينا في حد أقوى منه هو اللي أخضع دول لده فكان بيقول لك ان ازاي القوي يخضع للضعيف ويبقى خدام عند الضعيف يعني لقطها ازاي القوي يبقى خدام عند الضعيف الا لو في حد اقوى من الاثنين اخضع القوي اخضع القوي للضعيف القضية يعني قضية معرفة الله يا اخواني قضية كبيرة جدا ان ربكم الله عارفين مين ربكم عارفين مين ربكم اللي انتم مستغنيين عنه الله بجلاله وبعظمته وبقدرته وبرحمته وبعطائه وبلطفه لطف الله انت الهوى اللي فوقك ده 500 طن وزن كل واحد مننا عمود الهوى اللي فوقك ده وزنه 500 طن يعني انت فوقك 500 طن يعني 500 الف يعني نص مليون كيلو فوق دماغك طب انت مش حاسس بهم ازاي اهو ده لطف الله بقى ده لطف الله سبحانه وتعالى ده اسم الله اللطيف وده من لطف الله سبحانه وتعالى ده من لطف الملك سبحانه لو شاء الله لاعنتكم سبحانه وتعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض دي الوحيده تخلي قلبك يتزلزل ان ربنا اللي خلق الكون ده كله سبحان الله قدرة الله وبعد كده استنى في ستة ايام طب ايه اللي اضافته في ستة ايام اللي اضافته في ستة ايام ولله المثل الاعلى زي ما اقول لك انا بنيت شركة عظيمة شوف بقى الادارة اللي انا بنيتها بيها شوف بقى الترتيب والتخطيط اللي انا عملته لحد ما ال multinational group دي اتبنت واتعملت ولله المثل الاعلى ربنا في ستة ايام وهو قادر ان يخلقها في لحظة انما ربنا بيقول لك هو دبر قد ايه ربنا بيقول لك قدرته انه يخلقها في لحظه ولكن علمه وحكمته خلق بقى في ست ايام فخلق السماوات والارض تملا قلبك بالاحساس بقدره الله في سته ايام تملا قلبك بالاحساس بحكمه الله ثم استوى على العرش ثم للانتقال الرتبي مش الانتقال الزمني يعني يعني ايه ثم استوى على العرش يعني والله اعلم بمراده ثم الانتقال الرتبي يعني ايه يا اخوانا يعني خلق السماوات والارض اللي المهول ده ما هوش حاجة بالنسبة للعرش ما هوش حاجة بالنسبة للعرش ثم استوى على على على الاستعلاء الله ده العرش ده اعلى المخلوقات اصلا والعرش ده اعظم من كل المخلوقات والعرش ده فوق المخلوقات كلها والله فوق العرش علو اللي عشان كده وانت بتقول سبحان ربي الاعلى في السجود تفتكر كلمة ثم استوى على العرش على علو الله واستعلاء الله وازاي ان العرش اللي اعلى من كل المخلوقات الله على العرش علوا يليق ب ب ب يعني بكماله وجلاله سبحانه وتعالى الاستواء معلوم طبعا والكيف مجهول وسؤال عنه بدعه ثم استوى شوف الاستواء ده معنى الاستواء ثابت في القرآن والسنة ولكن دلالة الاستواء من هيمنة الله على مقدرات كل شيء في الكون ثم شوفوا بقى الله أعظم من دي استوى على العرش هيمنة الله على الكون كله لا نزيع ولا شريك عشان كده يعني امبارح حاولت اجيب كل مواطن كلمة ثم استوى على العرش في القرآن او معظم مواطن كلمة ثم استوى على العرش في القرآن تقريبا حوالي سبع مواضع ثم استوى على العرش تلاقي دايما بعدها يدبر الامر تلاقي بعدها ما لكم من ولي ولا شفيع ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع تلاقي بعدها بعدها ان ربنا المهيمن على كل شيء ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا شوفوا المنظر الرهيب ده في قراءة يا اخوانا يغشي الليل النهار يعني النهار هو اللي فاعل يعني ايه يعني تخيل المنظر العجيب ادي الارض والليل بيجري والنهار بيجري وراه والظلام بيجري والنور بيجري وراه يطلبه حثيثا يعني ربنا بيقول لك ان الليل ده عبد والنهار ده عبد يعني كل حاجه في الكون عبد كل حاجه في الكون عبد والليل بي- في في دايره والنهار وراه يطلبه حثيثا بلا كلل ولا ملل يعني دي سنة ربنا ان لازم اهل الحق اللي معاهم النور يفضلوا ورا الظلام في كل مكان في الدنيا يطلبوه حثيثا دي العبودية يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا شوف الكون بيطاع ربنا قد ايه الشمس واخدة امر من خمس تلاف مليون سنة انها تدور في مدار معين في اتجاه معين حتى هذه اللحظة لم تخالف الامر لحظة ولا تخالفه لحد ما يظل لها امر اخر عبيد لله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره بامره انتوا عارفين من هو ربنا سبحانه وتعالى امر الله الكون اطاع الله طاعه يعني احنا يعني ممكن نتكلم عنها في باب علو الهمه الا الا تنبيه ملكي من الله الا له له وحده الخلق والامر كل مخلوق لما بيخلق حاجه ممكن ما يعرفش يتامر عليها يعني اللي اللي عمل النت مثلا يعني يعني يعني مثلا يعني ما يعرفش يسيطر عليه اللي عمل الفيسبوك ما يعرفش لا مش ممكن يقدر يسيطر عليه او بالظبط كده ربنا بيقول لك ان ما فيش مخلوق ربنا خلقه الا وله الامر عليه ما فيش مخلوق خرج من هيمنه الله سبحانه وتعالى الا له الخلق والامر تبارك الله عارفين لما تشوف مثلا ايه إيه، واحده مثلا تشوف واحده جميله قوي فتقول تبارك الخلاق فيما خلق ليه لان الجمال فاض في ملامح الوجه او تبارك الله فاض خير الله في الكون وفاضت اثار صفات الله في الكون تبارك الله وتبارك اسمك ذكر اسم الله يملى المكان بالبركه عشان كده لما تيجي تاكل تقول بسم الله تشرب بسم الله تدخل اوضه تقول بسم الله ليه عشان افعالك تصاحب البركه تبارك الله رب العالمين رب الاكوان ده إيه كلها بعد كل ده بقى عرفتوا مين ربكم عرفتوا مين رب العالمين ادعوا ربكم ارفعوا ايدكم ليه وتوجهوا اليه واستغيثوا بيه وتوسلوا اليه ما تحبطش اكبر ثلاث قتل على وجه الارض دلوقتي الحزن والخوف واليأس اكبر ثلاث قتل للناس اكبر ثلاث اسباب للموت وللمرض اللي يعرف يعني ايه ربي يتعالج عنده الثلاثه كلمة رب كلمة بتديك أمل في الحياة كلمة رب كلمة بتديك فرح وسط الأحزان كلمة رب كلمة بتديك ثبات ويقين واطمئنان وامن بالله وامن بالله وامل في الله سبحانه وتعالى اخواني في الله يعني دي كانت وقفة مع آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى نتكلم فيها عن ربنا اتكلموا عن ربنا يا جماعة اتكلموا عن ربنا في كل مكان يا اخوانا روحوا بيتكم اتكلموا عن ربنا مع اصحابكم اتكلموا عن الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ربنا ما قالش ومن ذكرني في ملأ آه كلام قوي ومرتب ذكرته ربنا قال من ذكرني في ملأ اتكلم عن ربنا وخلاص اتكلم اللي في قلبك كلم اولادك عن ربنا وكلم مراتك عن ربنا لما تتجوزوا ان شاء الله وكلم اخوانك عن ربنا وكلم زملائك عن ربنا واطلع قول كلمة في المسجد اتكلم عن ربنا لو لم تقل الا آية من القرآن عن الله مع ابسط تعليق بتتلعثم فيه يا بختك ان ربنا بيذكرك من فوق سبع سماوات ل- في ملأ خير من الذي ذكرت الله سبحانه وتعالى فيه كلموا عن ربنا يا جماعة عايزين نبقى ربانيين يا اخوانا عايزين نبقى اهل للنصرة يا اخوانا معنى الربوبية لما بيدخل في القلب بيقلب حياة الانسان يا جماعة اللهم رب هذه الدعوة خلاص دام الدعوة دي يا رب عمرك ما هتقلق ابدا سيدنا موسى قلبه مليان بمعاني الربوبية دخل على فرعون قال له قال له ايه ان ارسل معي بني اسرائيل وفرعون بيتكلم مفيش موسى مش خايف منه في الاخر فرعون خاف هو موسى عامل كده ليه يقينا في حاجه وراه قال فمن ربكما يا موسى هو انت هو ربك ده فرعون مش عارف مين ربنا اصلا والعياذ بالله يعني في الاخر انت عارف بقى ايه ده بالتاكيد ربه ده قصده عليه ملك من ملاك من ملوك ال- البلاد العظيمه ولا حاجه فرعون مش فاهم فمن ربكما انت بتتكلم عن مين يعني حتى فرعون ارجاه بعض المفسرين قالوا قالوا خاف منه قال لا يمكن هيتكلم بالثقه ديت الا لو وراه ناس يبقى لازم يعرف مين اللي وراه الاول يعني تخيلوا الفكر بيوصل لايه ال ال ال اليقين بالله بيديك ثبات رهيب في حياتك اليقين بالله بيديك امل وبيديك فرح وبيديك اطمئنان وبيديك ثقه وبيديك امان لما تبقى من اهل معرفة الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا كده يعني اشتق من كلمة رب كلمة الرباب اللي هو السحاب اللي بينزل يحول الارض المشققة الصحراء لجنة من كل الاصناف والالوان والاشكال يعني ربك بنفحة بس من نفحات ربك سبحانه وتعالى حياتك دي كلها تتغير وحياتك دي كلها تتبدل والامك دي كلها تبقى امال ومشاكلك دي كلها يعني تنقلب الى العكس تماما طول ما احنا مع ربنا يعني يعني اخطر حاجه يا اخوانا انك احنا نخسر ربنا في حياتنا تخسرش ربنا في حياتك معانا القران من الوقت رمضان لسه عليه يعني حوالي شهرين ونص باذن الله سبحانه وتعالى الموضوع كبير والموضوع خطير ومش محتاج شغل كتير ولكن محتاج يعني ناس تفتح المصحف من الوقت وتقبل على كلام الله من الوقت وتعيش مع ايات ربنا من الوقت عيش في الليله مع ايه آية على آية على آية يجي رمضان وانت منطلق مش عايزين يا اخوانا يا اخوانا مش عايزين نضيع رمضان زي كل سنة يا اخوانا مش عايزين نضيع كل سنة ليلة النص من شعبان تلاقي نفسك العيشة اتدنت وانت قاعد مش جايلك نفس تصلي ركعتين كل سنة يدخل رمضان تجائر يومين وبعد كده تنام لك بعدها عشرين يوم كل سنة يجي عشر ذي الحجة ما انتش عارف تعبد ربنا فيهم ولو عبدت بالنهار ما تعرفش تعبد بالليل ولو عبدت بالليل ما تعرفش تعبد بالنهار لحد امتى اخطر مواسم العبادة في حياتك هتفضل تضيع منك انت عارف ده ليه لانك انت ما عندكش اي لياقة ايمانية انت ما انتش واخد على المجاهدة في العبادة اصلا انت ما انتش ثابت على اوراد عبادة في حياتك فلما بتيجي اخطر مواسم عبادة في السنة كلها بتروح منك بتروح منك ليه لانك انت مش واخد على العباده لانك انت يعني بالمفهوم المبدئي كده لحد ما نفتح القضيه ديت باذن الله سبحانه وتعالى في درس الفطور المفترى عليه لان الاخ ده ما بيقومش الليل ليه عندي فطور ده ما بتحافظش على تكبيره الاحرام ليه عندي فطور ده مالك عندك اعصار عندي فطور ما بتطلبش علم ليه عندي فطور تحفظش قران ليه عندي فطور الفطور المفترى عليه لا انت عندك فطور ولا انت عندك فطور ولا انت عندك فطور كل واحد مننا عنده مرض هو السبب في المشاكل اللي فيها اما ده عنده رواسب جاهليه م- شهوه من شهوات زمان طلع على قلبه وهي اللي مخليه مش قادر يفكر في الدين يا اما ده عنده فصل شحن اصلا ما بيشحنش ولا بيرتبط ببيت ايمان فما هوش قادر يا اما فاخوانا عايزين من الوقت نستعد لقضيه رمضان القضية الخطيرة جدا جدا جدا ده ايه قضية رمضان يا اخوانا عايزين نوحد همنا الفترة الجاية على الاستعداد لرمضان بالقرآن قضية بسيطة والروشتة بسيطة من اسهل ما تكون لما اكتب لك في روشتة سبرين ما تقولش ايه الروشتة الفاضية دي هو الدواء بتاعك كده هو العلاج بتاعك القرآن ان تمسكه تتلوه انا الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضى الله سبحانه وتعالى به عنا احيانا بيبقى عند الانسان هم ولكن عنده هم معارض فيضيعوا بعض الهم لا يتحول الى همه الا لو ما فيش هم معارض لو انت عندك هم الدين لو في هم دنيا هم الدنيا يضيع هم الدين يبقى ما فيش همه امتى الهم بتاع الدين والهم انك نفسك توصل لربنا والهم انك نفسك تستعد لرمضان يتحول الى همه لو ما فيش هم دنيا معارض يعني نقنص الفرصه ونقنص عمرنا ونقنص هذه الايام وهذه الساعات ال- انا كنت آه، يعني متفق مع يعني اخواننا الدعاء ربنا يبارك فيهم آه، يعني الشيخ احمد جلال ربنا يبارك فيه واخونا الشيخ علي قاسم ربنا يبارك فيه انا كنا يعني قلنا نتقابل في آه، الدرس آه، الليله آه، يعني الشيخ احمد جلال كان المفروض هيجي وهنصلي مع بعض وهيقول آه، كلمه آه، يعني بين الصلاه وبعضها آه، وكان المفروض هنبدا كده مع بعض ايه يعني ننشط تاني في مساله الاستعداد لرمضان باذن الله سبحانه وتعالى آه، ولكن يعني قدر الله ان هو لا ياتي آه، معانا اخونا الشيخ علي قاسم فباذن الله سبحانه وتعالى يعني يعني ربنا يكرمنا كده ان هو يعني آه، يعني يعطينا كلمه يعظنا فيها ويذكرنا فيها بعد صلاة العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى إن أراد هذا طبعا يعني لو مش هنضغط عليه بإذن الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا من كل الذنوب والمعاصي اللهم طهر قلوبنا اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم اجعله أفضل رمضان مر علينا في حياتنا اللهم افتح علينا في عبادتك وطاعتك اللهم اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اللهم قو في رضاك عزمنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم أنقذ مصر اللهم نج مصر اللهم نج مصر من الفاسدين والمفسدين اللهم نج مصر من الضالين والمضللين اللهم نج مصر من المتآمرين والماكرين اللهم نج هذه البلد واجعلها سلما لدينك وعزا للإسلام في الأرض يا رب العالمين إنك